أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله هذا هو اللقاء الثاني في قصة الالتزام تلكم القصة العجيبة التي ذكرناها في اللقاء الماضي وأحب أن أنبه إلى أن هذه القصة قد تبدو لبعض الناس غريبة عجيبة صعب أن تحدث خيالية قد تبدو كذلك ولكني أؤكد لكم أنها واقعية مئة بالمئة لكن ليست في كل إنسان مئة بالمئة قد يكون لك فيها نصيب خمسون بالمئة سبعون ثلاثون عشرون عشرة بالمئة خمسة بالمئة اثنين بالمئة لكن فيك من هذه القصة وذكر لي شباب أن هذه القصة منطبقة عليهم تماما الشاهد فاتني في هذه القصة العجيبة وأنا أعتبرها من العجب العجاب فاتني فيها أن أذكر أن هذا الشاب لما دخل المسجد وأول مرة يصلي في جماعة أول مرة في حياته يصلي الفجر أول مرة ينصت لقرآن يقرأ طار قلبه فاتني أن أذكر لكم أن هذا الشاب بدأ يستمتع بالسجود نعم قال لي قال لي أنه استمتع مرة أنه عرق فدخل العرق في عينيه فأحرقته عيناه فاستشعر أول مرة يعرق عايش في تكييف طول عمره معلش مش انت لكن في ناس كده كانت تؤذيه ريحه الشرابات في المسجد بدا يطيقها اتغير سبتوكوا المره اللي فاتت ان صاحبنا بعد التزام ثلاث اربع خمس سنين بدا يحس ان في حاجه غلط بدا يحس ان في تشوف للمعاصي تاني للذنوب بدا فعلا يرتكب بعض الذنوب بدأ يحس بمشاعر غريبة ناحية الدنيا والعودة ليها والرجوع إليها وقفنا عند الحتة دي إنه جري على الشيخ وارتمى في حضنه وقعد يعيط الحقني أنا خايف لأموت كده عايز لي حل وجاب الشيخ البلطة والسكينة وقعد يشرب يطلع البلاوي السوداء اللي جواه لأن صاحبنا لبس جلبية بيضة جميلة على قلب أسود مريض صلى آه وصام وقرأ قرآن وحضر دروس وسمع خطب سمع شرايط وصاحب مشايخ ومشي مع إخوة لكن جوه هنا قلبه لسه في طين من طين الدنيا في رواسب من رواسب الجاهلية رقدوا الشيخ وفتح قلبه وبدأ يطلع حظ الشيطان ومضغة الشر من قلبه فتح الشيخ أول حاجة لقاها جوه من رواسب الجاهلية الترخص الجافي والغلو كان صاحبنا في أقصى نقطة ضلال في ظلام ثم أكرمه الله بطريق نور لكن المشكلة الكبرى أن السبيل عليها سبل قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ها؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يبقى سبيله عليه ايه عليه سبل الرسول رسمهم كده ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم رسم خط وحواليه خطوط انت مش واخد بالك من الحته دي ان حوالين الخط ايه الخطوط دي مش بعيده الخطوط دي فين اه على نفس الخط على نفس الخط في خطوط تودي جهنم خطوط عجيبه وقلت لكم كتير بلاش نفر الى الالتزام من النار فندخل النار بالالتزام بلاش كده قال الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تتقون قلوب ضعيفة والفتنة تطع
لا نفر بال
تطفه الفتن ما بين شبهات تحوم حول ديانته تضله الطريق تحمله على التفريط والإضاعة وما بين فتن شديدة تحمله على تنطع وتشديد وجفاء وما بين بدع وأوهام يحمله حربها فيما زعم ومعالجتها إلى غلو وابتداع من جانب آخر إلى تهاون وتفريط نتيجة الضغوط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ها؟ كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك الزائغ هالك والهالك زائغ الهالك زائغ والزائغ هالك هي دي الزائغ هالك اللي بيزوغ هيهلك والهالك لازم يزوغ لازم يزوغ وهذا محل خطر يحتاج إلى فقه طويل قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم في زمان من عرف الخير من الشر نجا ولكن سيأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشر ما بقتش القضية إن ده خير وده شر هنقول إن صاحبنا دلوقتي يقول لك الدليل أهو ما بقاش الموضوع الدليل ده بقى خير الخيرين وإيه وشر الشرين وشوف النعمة اللي كان فيها الصحابة بقى عشان تتحسر على اللي احنا فيه الشاهد أول ما فتح الشيخ قلب صاحبنا راح ناطط من قلبه المصيبة دي الغلو والتفريط أصل هو كان كده زمان من رواسب الجاهلية ياكلها كلها يا ماليش دعوة من رواسب الجاهلية يا فيها يخفيها مش كده بيقولوا كده اه فيها يخفيها كده هو كان في الجاهلية يا يبقى احسن واحد يا اوحش واحد معشي وسطية الاسلام فدخل الدين كده دخل الدين بالباطل ده بالعجب ده لذلك الراسب ده موجود في قلبك من جوه بقول ان الواحد لما التزم هو كان قبل الالتزام ايه فتوة بلطجي هتلاقيه بيدور على بتوع التشدد والتنطع تكفير جهاد كده لان السخونية اصلا ايه جواه واحد كان قبل ما يلتزم هايف وتافه وملوش في حاجة لما يلتزم يقوم يدور على بتوع بلاش نسمي بقى عشان شكلها وحش كده غلط اه عيب هيدور برضه على ايه حاجة تناسبه في الجماعات اللي موجودة على الساحة حدش يزعل مننا ها اللي كان آه، بتاع حركات و... وكده و... رؤى رؤى ها يبقى شغال في الخباثة يعني هتلاقيه برضه راح لل هي... هيجي التصنيف بعد الالتزام نتيجة ايه رواسب رواسب الجاهلية كان شكله ايه وهيبدأ يتجه إلا من رحم الله اللي ربنا يكرمه ويقع في ايد حد يفهمه من الاول قال بعض السلف من فضل الله على الشاب اذا نسك ان تتلقفه يد شيخ من اهل السنه يدله على صواب الطريقه من فضل الله على الشاب اذا نسك أن تتلقفه يد شيخ من أهل السنة يدله على الصواب في الطريقة أصلا أنا أعرف ناس أنا أعرف ناس حبايبي وعايز دين فتلاقيه كده وكده وكده وكده وكده أهو دين وخلاص لا القضية يا جماعة مش دين وخلاص لا ده الحق واحد وماذا بعد الحق ها؟ إلا الضلال فلذلك تجد فريقا من الإخوة بعد أن التزم وهو أصلا السخنية فيه أصلا اشتد في كثير من المسائل ظهرت تيارات منحرفة وظن أنه كلما اشتد وضيق يصير أدين وأفضل يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إغاثة اللهفان من من مصايد الشيطان ومن كيده العجيب كيد مين الشيطان انه يشام من نفس اصل صاحبنا لما كان في الضلال كان سنين والشيطان خدام صح وفجأة صاحبنا ساب الشيطان وبدأ يمشي في سكة الدين قال له الشيطان يجي يقول له ها، وحقي كل اللي فات ده ببلاش تعالى يجره ويسلط عليه زي ما قلنا كده بقى في القصه ان اصحابه اجتمعوا عليه ويقنعوه واوعى حد يعمل لك غسيل مخ اوعى يضحكوا عليك السنيه لا يا ابني احنا مش سكتنا دي هتروح في داهيه ويخوفوه هتتسجن هتتمسك هيتقبض عليه هيضيع ها اصر ومشي سكت كده يقوم الشيطان يضيعه من ايه بالدين برضه اسمع ابن القيم يقول ايه عليه رحمة الله ومن كيده العجيب أنه يشام من نفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به هتلاقيه حلق لحيته ليه يا ابني مش انت ملتزم والالتزام غير باللحية قال لك لا يجوز يجوز ومصلحة الدعوة ويردد شوية كلام هم حافظينهم وبيلقموهم لكل حد قال له الكلام ده لو ما وفيش هواه لا يمكن كان عمله هو عمله مش دين وانما لانه يا جماعه هقول لكم حاجه ما تزعلوش مني لو عايزيننا نضحك على بعض انا مستعد نضحك على بعض ونجامل بعض نفاق اجتماعي ومجاملات اجتماعيه بسيطه اه ده كله في مصلحه الدعوه وكلهم بيخدموا دين ربنا ودول ناس مخلصين و و هنضحك على بعض للصبح مش مشكله لكن لو عايزين الحق ما تزعلوش مني نقول الحق واللي يزعل يزعل يحلق لحيته ويقول لك مصلحة دعوة لغيره كذاب ما تصدقش ده هوى في النفس يوافق هوى النفس صراحة لو ما وافقش هواه لا يمكن كان يحلقها وهو يعلم أمر النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويجي يقول لك أصل شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 168 قال يجوز ترك الهدي الظاهر اشمعنى حفظت ابن تيمية 168 يعني وانا اقول لك قال رسول الله وتقول لي ابن تيمية مش انت بتعيب عليا بعد كده ان انا اقول لك ابن تيمية قال طب انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي كده كتير الشيطان شم النفس لقى النفس دي بتميل للمهانة فعمل ايه راح مواخده الناحية الثانية وان رأى الغالب عليه قوة الاقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني سمعت واد ملتزم جدا يقول لي أنا من وجهة نظري أنا شايف أن الحجاب مش كفاية في الستر لما مراتي بتخرج لابسه النقاب والإزدال مش كفاية طب إذا كان ربنا رضيهم والنبي يرضيهم لنساء وبناته ما يرضوكش انت يقول لي مش كفايه العيال بيبصوا والهوا بيجسم وال يعني هو كان على ايام النبي مفيش هوا حصلت ايام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم ايام النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت السيدة سودة تخرج لحاجتها فعمر قال يا سودة إنك لا تخفين علينا وكانت جسيمة كانت السيدة سودة زوجة النبي ما تصلي عليه يا ابني صلى الله عليه وسلم كان جسمها ضخم جدا فلما كانت تخرج عشان تاخد حاجتها ولم يكن في البيت كنف ما كانش في حمامات في البيت فكانت تخرج تاخد حاجتها فوهي ماشية الرجالة يشوفوها يقوموا يقولوا ايه اه دي سودة جسمها واضح فقال فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ان الله اذن لكن ان تخرجن لحاجتكن عرفوك عرفوك مأزوم فيه تيجي انت بقى تقول لي مش كفايه تلاقي واحد بيبالغ ويغلو في تطويل صلاة مثلا تلاقي واحد يبالغ ويغلو في تقصير ثوب يبالغ ويغلو في تطويل شعر يبالغ ويغلو في تعظيم أمر العلم ده العلم عنده غاية يبالغ ويغلو في الكلام ما هو جر واحد للمبالغة والغلو وجر الثاني للتهاون والتقصير شغل شياطين نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن قال بعض السلف ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بأيهما ظفر وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان إلى الالتزام وفيه نزعة إلى أحد هذين الأمرين بدت هذه الانحرافات عن الجادة في التصرفات لذلك الشيخ بدأ يشيل الحتة دي منه إزاي الاتيان بالرخص في محلها والعزائم في مقامها هي مشاهد العبوديه قد يكون هوى الإنسان في الترخص حين يؤمر بالعزائم أو يكون هوى الإنسان في العزيمة حين يؤمر بالرخصة حين يؤمر بالرخصة قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي رواية كما يكره أن تؤتى معصيته ولذلك ذكر أهل العلم أن من علامات تعظيم الله تعالى أن تعظم أمره ونهيه ولا يتحقق للعبد ذلك حتى لا يعارضا لا يعارضا اللي هم ايه ها؟ الكتاب والسنة الأمر انه حتى لا يعارضا بترخص جاف أو تشدد غالب يقول ابن القيم عليه رحمة الله الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال والغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي الأول تفريط والثاني إفراط الأول تفريط والثاني إفراط نهى الله عز وجل أهل الكتاب فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق الغلو نوعان نوع يخرجه عن كونه مطيعا كمن زاد في الصلاة ركعة المغرب ثلاث ركعات صلى أربعة يبقى باطل ولا لا بطلة أو صام أيام الدهر مع أيام النهي يعني صام يوم العيد صيام يوم العيد حرام أو سعى بين الصفا والمروة عشرة بدل سبعة باطل وغلو آخر يخاف منه الاستحسار والانقطاع كقيام الليل كله وسرد الصيام الدهر أجمع والجور على النفوس في العبادات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا بعض رواة الحديث يقول لك إيه واذكر بالتسديد تسديدك السهل سددوا يعني إيه عارف لما تيجي نشن يعني نشن عارف لما تيجي تسدد السهم اه كده يبقى لما تيجي تعبنا تعمل ايه نشن انها تيجي صح 100% يدخل الجنه صاحبنا لما التزم راح واخد جانب الغلو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج الدين يسر لا يحتاج أن تزيد من عندك بهواك لا إلى غلو ولا إلى تسهيل عن ابن مسعود قال هلك المتنطعون بدأ الشيخ يعالج هذا المريض بثلاث كلمات إن هذا الدين يسر اثنين إن هذا الدين متين ثلاثة فسددوا واستعين هي دي القضية يا جماعة إن الشيخ لما بدأ يعالج صاحبنا وبدأ ينزع منه الآفات ما سابوش فاضي كان كل ما يشيل حاجة يزرع مكانها حاجة لأن الأرض لو مليانة حشائش وقاذورات نظفتها وشلت اللي فيها ورويتها وسبتها فاضية ايه اللي يحصل تنبت فيها الآفات مرة تانية والناس ترمي فيها زبالة طالما فاضية لكن لو هذه النفس نظفتها وطهرتها وزرعت فيها الخير يحصل ايه ينبت هذا الخير فتنشغل فزرع الشيخ الثلاث كلمات دول ان هذا الدين يسر اثنين إن هذا الدين متين ثلاثة سددوا واستعينوا قلت لك واذكر بالتسديد ها تسديدك السهل في نقطة قبل ما نعدي النقطة دي الشيخ بدأ يشير إليها مهمة جدا بيقول إيه الشيخ عليه رحمة الله وقد كثر الكلام دوما مع الملتزمين عن الغلو والإفراط والتنطع والتشدد وما إلى ذلك وترك الكلام تماما عن التفريط والإضاعة والاستسهال والاستهانة نحن لا ننكر أن بين الملتزمين وغالب المبتدئين عادة شيء من التنطع والغلو نحن لا ننكر ذلك ولكن نبتت وزادت بربت وكسرت في هذه الأيام دعوات أصلها التفريط تسهيل الأمور اعتماد الترخص الجافي في التدين فحصل في التزام بعض الناس اسهال الاستسهال كل شيء سهل الامر هين دين يسر وضاع الدين او تقسم وتمزق فصرت ترى لحية على غير دين ودينا بغير لحية كل شيء سهل الامر هين دين يسر وضاع الدين او تقسم وتمزق فصرت ترى لحية على غير دين ودينا بغير لحية عبادات بلا حجاب وحجاب ولا عبادة وحدث ولا حرج عن مسألة الحجاب وأنواعه في هذه الأيام دين الله واحد أيها الإخوة أيها الإخوة دين الله واحد وخير الدين عند الله الحنيفية السمحة فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء ولا مجافاه إن اتباع الهوى في اختيار الأحكام والترجيح بين الأقوال بالهوى تضييع للدين ودين محمد صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء نور على نور لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وكل قول عليه دليل من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو الحق الذي لا محيد عنه هذه خلاصة القول فتطهر من غلوائك وأقبل على الحق ناصعا بلا هوى وبدأ الشيخ يغلق قلب صاحبنا بعد أن نزع منه الغلو والتفريط وزرع ثلاثة نزع اثنتين وزرع ثلاثة الدين يسر الدين متين سدد واستعن بالله ففوجئ الشيخ وهو يغلق قلب صاحبنا بنابتة جديدة عجيبة غريبة أن القلب لم يقل إيه ده الشيخ زرع فالقلب رفض فبدأ يدور على المرض ليه القلب رفض بدأ يقلب في قلب صاحبنا فلقى أن صاحبنا فيه راسب من رواسب الجاهلية خطير جدا هو اللي أدى للرفض إنه عايش حياته على إن بيقول أدام أنا سايبك في حالك ها سيبني في حالي هو أصلا عايش حياته لا ليك دعوة بيا ولا ليا دعوة بيا عايش حياته أنا حر أعمل اللي أنا عايزه طالما أنا سايبك تعمل اللي أنت عايزه كان عايش حياته كده لما يجي أخوك كبير يكلمه مالكش دعوة مالكش دعوة بيا أنا عارف مصلحتي أنا ما بقتش طفل أنا كبرت خليك في حالك طول عمره عايش اللي يكلمه يشوح له عايش حياته بالطول والعرض لا ينصت لأحد ولا يقبل من كبير وفي نفس الوقت ملوش دعوه بحاجه لو شاف حاجة يوم يقول ايه يا عم وانا مالي خليني في حالي الراسب ده الشيخ لقاه مالي القلب انه عايش حياته بالطول والعرض لا له دعوه بحد ولا ايه ولا حد له دعوه بيه سماها الشيخ ترك النصح وعدم قبوله وسبحان الملك الرسول ما صلي عليه يقول ايه الدين النصيحه الله اكبر وتلاقي العلماء كتبوا مجلدات في جمله ايه الدين النصيحه العقدة ابن رجب بيقول ان الدين يقوم على اربعة احاديث وذكر منها الدين النصيحة الدين النصيحة زي الحج عرفة الدين النصيحة ومع ذلك تجد في الجاهلية ان تيجي تنصح لو سمحت مالكش دعوة وعادي تلاقي كل الناس يقول لك مالك انت خليك في حالك ما تعملش مشاكل ريح دماغك دخل صاحبنا الدين وزي ما قلنا بقى في الشيخ لقى في المرض اللي فات انه لقى في الدين اللي يغذي جاهليته فلقى برضه في الدين اللي يغذي اللي يغذي جاهليته لقى ناس بتقول ما لله لله وما لقيصر اه دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر واحنا مالنا خلينا في حالنا امشي جنب الحيط ايش جبان تموت مستور عاش الحياة في الجاهلية وبدأ يعيشها صاحبنا الالتزام صاحبنا لما التزم مع الشيخ ودخل الجامع بالطبع كان لابس تيشيرت وبنطلون وكان لسه الكابوريا في شعره ما ظبطوش ففوجئ ان اخي يقول له خلي بالك الفانيلا اللي انت لابسها عليها صليب فانيلا التيشيرت ابو 250 جنيه يتقال عليه فانيلا انا وقعت في مين مين دول ولقى اخ تاني جاي يقول له بنطلونك طويل واخ تالت يقول له هبقى اجيب لك جلابيه اخ رابع يقول له انت حاطط ريحه ديك فيها كحول نكسه صلاتك بطله وخامس يقول له وسادس يقول له اتخض في ايه بتلقى فني من هنا ومن هنا وهو مش متعود ان لا حد يقول له ولا حد يعيد له اول مره ابتسم ابتسامه صفرة اوكي شكرا وثاني مره بغيظ طيب هو في واحد قال لي وثالث مره ورابع مره فبدا ينفر من النصيب حصلت نفره قلبيه والمعالجات العجيبه حياه بعض الملتزمين اللي فوجئ بالنصايح بتنهال عليه بالشكل ده فبقى يعمل ايه اللي يجي يقول له يبقى قصر بنطلونك شويه قول له وانت كمان سنانك صفرة ما بتغسلش سنانك ليه واحد يقول له مش عارف ايه بدا يهاجم يقول له اما تبقى قاعد على الشراب بره الجامع عشان الريحه وحشه بدا يرد بدل ما كان بيقول في الاول انا لست صغيرا انا عارف مصلحتي بدا يعمل ايه يوبخ اللي يقول له راح الشيخ فتح الجرح ده لقى ريحته وحشه قوي وبدا يطهر وينظف ويشيل ال... يشيل من القلب مساله عدم قبول النصيحه وبدا يقول له يا ابني النبي قال صلى الله عليه وسلم ومفيش حد من المسلمين اطلاقا مهما بلغ فجوره تقول له النبي الا وتلاقيه يخضع ويخشى لذلك انا بنصحكم وانتوا بتقبلوا ولا لسه ما تقولش الشيخ قال قول النبي قال ما تقولش انا بقول لك قول ربنا قال ما تقولش رايي قول الشرع قال ما تقولش انا شايف قول الدين بيقول عشان ما تنفرش الناس من نصيب بدا الشيخ يعالج فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه قال الإمام النووي شرح مسلم إذا استنصحك فانصح له معناه إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه بإخلاص وصدق لا تداهنه ولا تغشه ولا تجمل له بل بين الله شفتوا الكلام الجميل ده صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم إذا استنصحك ودي جميلة برضه طلب منك النصيحة إيه رأيك يا شيخ لو إنك صعب إنك تلاقيها اليومين دول استنصحك طلب النصيحة فانصح له الإمام النووي يقول لك إيه لا تداهنه ولا تغشه ولا تجمل له بل بين النصيحة دايما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه ما على الرسول إلا البلاغ المبين المبين يعني إيه الواضح العلماء يقولوا تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه لا يجوز غير مأذون فيه لازم بيان ما على الرسول إلا البلاغ المبين بلاغ مبين كان سلفنا يعظمون قدر النصيحة اسمع بقى والشيخ بيعالج عايز يزرع لحتة النصيحة جزاه الله خيرا يقول قال الفضيل بن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام إنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح لله بعض الناس عايش تيجي تنصحه يقول لك خليها لنفسك مالكش دعوه بيه التاني يقول لك يا عم دعي الملك للمالك ثالث يقول لك يا عم انت هتعدل نظام الكون يا عم انت ربنا هتحسبني الكلام ده يضيع الدين ورد الفعل تبادل التهم وسوء الظن فلم يعد أكثر الناس يقبل النصيحة وإن قبلها على مضض قيل أتعرف من ينصح قال أتجد من يقبل بعض الإخوة ما نتهمهمش بقى إنما تلاقيه بيسلك النصيحة بينكسف ما بحبش أحرج حد عشان ما حدش يزعل مني كل ده كلام باطل ليس بخلق أهل الدين عجيب جدا إنك تسمع حديث جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصح إيه لكل مسلم لكل مسلم في حديث آخر يقول إيه بايعت رسول الله على الإسلام صلى عليه صلى الله عليه وسلم فشرط علي والنصح لكل مسلم شرط علي النصح لكل مسلم يبقى من بداية الالتزام لازم أول حاجة في الالتزام نعلمه ان هو إيه يقبل النصيحة وينصح ولكن هناك شروط للنصح نصح بعلم اثنين نصح بأدب ثلاثة عدم الإلزام أنت بتنصحني ما تلزمنيش ما تلزمنيش باللي أنت بتنصحني بيه أنت تنصح تقول الخير وتدل عليه ومالكش دعوة بقى بعد كده عشان ما ترجعش تزعل إن ما اتعملش بنصيحتك أربعة الحكمة في النصيحة أن تضعها في موضعها فتح الشيخ الجرح التعبان الثاني ده الآه أكبر من الأولاني أكبر بكتير ولقى مصيبة كبيرة إن هو مش قابل النصيحة برضه ده القلب ده تعبان قوي مليان بلاوي سودا يزرع فيه قبول النصيحة مش عايز يقبل فاكتشف مرض تاني كبير قوي أكبر من الاتنين الفجور عند الكلاب الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر صاحبنا فزع قال له إيه ده أنا منافق قال له فيك خصلة اللي هي الفجور بالخصومة أصل صاحبنا قبل التزامه كان معروف عنه انه عنيد عنده هواية عجيبة قوي مخالفة الاخرين اذا لبس حاجة ولا حد تاني يلبسها ما يلبسهاش تاني من اخلاقه المعروفة كان الجيران يشتكوا منه انه دائم الصراخ صغيرا وكبيرا على كل صغيرة وكبيرة كان معروف عنه انه ما بيرجعش في كلامه مع الالتزام وكتر يقول حلال حرام يجوز لا يجوز بدعة مع الالتزام ورؤية الباطل بعين الغرور ما هو يبقى ماشي كده بقى باللحية والجلابية ويشوف واحد بيدخن فاجر فاسد يشوف واحد حليق الغرور ده زود الحدة عنده وزود الشقاق ومجرد ما دخل الالتزام وفتح عينيه على الخلافات بين الإخوة خلافات فقهية لقى مرتع خاص لهواية العناد والخلاف وتصلب الرأي والانتصار للهوى والجدال العقيم وفتح الشيخ المصيبة دي كمان الفجور في الخصومة وخرجت منها ريحة نتنة قوي ريحته ما تطاقش وبدأ الشيخ العلاج طريقة الشيخ بسيطة والشيخ نفسه طويل مش زي حالتنا ما بيتنرفزش وعمال يتكلم بالراحة فبدأ الشيخ يقول له قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن هذه المشاعر النبيلة الاعتراف بوجود الخلاف المشاعر النبيلة رحمة الضعفاء تلطف في النصح لأهل الأخطاء وعدم التعصب والفرقة والشتات عدم التشفي في الآخرين والانتصار للنفس كل هذه لم تعد موجودة إلا في النادي الفرقة والشتات والتعصب للأشخاص والتشفي للنفس رواسب من رواسب الجاهلية التزم أخونا ونفسيته كما هي على قديمها تعود لا يطيق أن يخالفه أحد رجوعه إلى الحق صعب إن لم يكن مستحيلا سعة الصدر لقبول المخالف والرضا بالتعامل بعد النصح مرفوض الخلاف معناه العداء بيخالفني يبقى عدوي بعض الجماعات تلاقيها كده اللي مش معانا يبقى علينا ده منطق بوش مش كده اللي مش معانا يبقى علينا ديننا مش كده ديننا في سعة الصدر سبحان الله العظيم عجبني قوي حديث في البخاري كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم سبحان الله العظيم في مسائل تحتمل الخلاف الرسول قال من كان سامعا مطيعا فتصلي عليه يا عم صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظه ناس صلوا في الطريق ما وقفش اللي مشوا جروهم لا صلوا هناك ولا اللي بيصلوا وقفوهم صلوا والرسول اقر الاثنين ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده المبدا في مساله الخلاف يا جماعه المبدا ان ما وسع سلفنا فيه الخلاف يسعنا وما لم يختلف فيه السلف لا يجوز فيه الخلاف حتى في العقائد يقول لي لا لا العقائد لا لا في مسائل في العقائد اختلف فيها السلف مثل رؤية النبي لله عز وجل ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هل رأى رسول الله ربه بعينيه متيقظا مختلف فيه ابن عباس بيقول اه رأى والسيدة عائشة بتقول لقد قف شعري مما قلت فيجوز فيها انت تعتقد ان النبي شاف ربنا وانا اعتقد ان النبي ما شافوش يجوز دي ساعة نقصد في الدنيا وهو حي يقظة الشاهد مسائل مختلف فيها من على ايام الصحابة مثلا زي ايه قراءة الفاتحة خلف الامام ابو سعيد الخدري رضي الله عنه صحابي ده يا جماعة ايوه صحابي يقول من قرأ خلف الامام ملئ فوه نارا وابو هريرة يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب سيدة عائشة مختلفة مع الاثنين الشاهد ايه ان مسألة زي دي مختلف فيها عايزين النهاردة بقى نحكم فيها بقول فصل انت صح وكل الناس دي غلط ما نقدرش عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه له قول جميل قوي يقول ايه ومن اراد ان يجمع الناس كلهم على قول واحد فقد ضل واضل في مسائل ما ينفعش تجمع فيها الناس زي ما قلت لك كده اوعى تفكر ان انا بفتح الباب بقى ان كل حاجه نختلف فيها لا انا بقول اللي اختلف فيه الصحابه يمر زي ما هو اما اللي ما اختلفوش فيه فايه لا يجوز الخلاف فيه لا يجوز الخلاف فيه قال بعضهم ما رايت اعقل من الشافعي اختلفت انا وهو في مساله فلقيني بعد مده فاخذ بيدي وقال إذا كنا قد اختلفنا في مسألة ألا يسعنا أن نبقى أخوين متحابين وإن اختلفنا في مسألة عائل أوي سبحان الله العظيم قال له إحنا اختلفت أنا وإنت في حاجة ينفع نبقى أخين ومختلفين في مسألة ولا ما ينفعش وينفع ونص لا إيه المشكلة يعني فتطهير القلب من رواسب الجاهلية العجب والكبر والغرور وتصلب الرأي يحل كثيرا من المشاكل ويكون التحابب وإن اختلفنا في مسائل بعد الشيخ ما قال الآيات والأحاديث بدأ يعمل إيه بالمشرط ويفتح الجرح وبال بالجيفت آه وبالجيفت جراحين ما شاء الله يطلع ال... يطلع الوساخة اللي في القلب لا الجفت ما بيجيبش وراح مطلع القلب بره وبالبلطة آه جزر الحتة دي اللي هي رؤية النفس جزرها شالها خالص الزبالة وبدأ تاني بالجفت يشيل حب الظهور ويروح يزرع مكانه التواضع ويشيل الكبر يحط مكانه الخضوع للحق ويشيل الغرور ويحط مكانه الأدب ويشيل رؤية النفس ويزرع احترام الآخرين ويشيل العناد ويحط سعة الصدر وقبول الرأي الآخر يشيل التعصب والجدال ويحط الاستسلام للصواب والاعتراف بالحق وعدم الجدال عن الخطأ يشيل العنف وتصلب الرأي ويحط لين الجانب وخفض الجناح راح الشيخ بعد ما زرع الحاجات دي وشال الحاجات التانية احتاج بقى لدم جديد احتاج لنقل دم فاضطر الشيخ لأن العملية دي استغرقت شهور عشان يشيل الأورام دي من جوه ويزرع مكانها اضطر الشيخ يستأذن عشان يقابلكم المرة الجاية يكمل بقية تشريح الجثة واستخراج ما فيها من أفات وزراعة أشياء توصل القلب بالكهرباء ذكر الله فيظل الإنسان شغال في الذكر عشان يفضل النبض والأعضاء شغالة لحد ما نلتقي مع الشيخ بعد ما يستريح من العملية شوية استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله